ملأ القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني وأحبابي في الله موقف لا أنساه أبدا ومشهد لا أنساه أبدا يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية وكان التنافس زي النار ما بين باراك أوباما وما بين جون ماكين وقعدنا طول الليل نتابع مين اللي هيكسب لأن كان يعني الانتخابات دي بالذات كان فيها مواقف يعني الواحد كان عايز يتابع عشانها وفي النهاية لحظة إعلان فوز باراك أوباما لا أنسى أبدا مشهد وباراك أوباما بيدي الكلمة للأنصار بتوعه بعد فوزه وساعة جون مكي ما طلع يدي الكلمة بتاعته للأنصار بتوعه ساعة هزيمته وباراك أوباما ما ينساش في الكلمة بتاعته يتكلم عن عظمة وقدر جون مكي ذلك الأمريكي اللي عمل واللي عمل لأمريكا سبحان الله العظيم أنا, أنا يعني استغربت جدا ازاي يتكلم عن منافسه بعد ما الدنيا ولعت ما بينهم بالمنظر ده بعد كده كلمه جون ماكين ما ينساش يتكلم ويدعو الشعب الامريكي انه يسند باراك اوباما وانه يقف ورا باراك اوباما وانه يدعم اللي انتصروا واللي فازوا قلت ايه ده يا اخوانا نحن اولى بالتسامح منهم نحن اولى بالتجرد منهم نحن اولى بهذه الاخلاق منهم يا اخواني في الله واخواتنا في الله درس الليله في ظل يعني ايه بدايه الافراح بتاعت نتائج الانتخابات وان كان الفرح العظيم ساعه ما قلوب اهل مصر كلها شباب وبنات بنات ورجال ونساء وأطفال تفتح للهداية والناس تقبل على الالتزام وعلى دروس الدين أفواجا ولكن من حقنا نفرح الوقت باذن الله سبحانه وتعالى ونستبشر الدرس بتاع الليله له موضوعين مهمين جدا وخطيرين جدا الموضوع الاولاني يا اخوانا رساله من كل اخ سلفي لكل اخ اخوان في الدنيا كلها ورساله من كل اخ من الاخوان المسلمين لكل اخ سلفي في الدنيا كلها الدرس بتاع الليله يا اخوانا اخوك جنتك ونارك الدرس بتاع الليله انا بتوسل لكل ملتزم بينتمي لدعوه السلفيين والاخوان وانا عارف انها مليانه تسامح والطرفين مليانين تجرد ومليانين اخاء ومليانين فهم ومليانين نور بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى الا ان يعني انا بتوسل لاخواننا جماعه ان احنا برضه نفتح قلوبنا اكتر الليله للكلام اللي هقوله قبل ما ادخل بقى في الموضوع الاولاني دهوت الموضوع اللي هيستغرق معظم وقت الدرس بنوه على الموضوع الثاني وهي رساله وفاء واجبه لاستاذ من اساتذتي واستاذ من اساتذتنا كلنا الباشمهندس عبد المنعم الشحات اللي يعني ضغط عليه طبعا ودفع من اجل ان هو يرشح نفسه في الانتخابات وهو طبعا معلم من معالم الحرب ضد العلمانيه ونصره شريعه الله على القنوات الفضائيه وفي كل مكان من بعد قيام الثوره هذا الرجل ان دخل مجلس الشعب باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى فتح من ربنا وهيبقى راس حربه ضد كل أعداء الدين لنصرة شريعة ربنا اللي احنا رفعنا شعار نحري دون نحرك يا شرع الله عشان كده نصرة شريعة ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني أنا يعني إن شاء الله هعرج في النهاية على مناصرة ل يعني هذا الأستاذ الفاضل بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن أنا عايز يعني الموضوع بقى ما يخرجش من إيدينا يا إخواننا وأنا عايز أتكلم النهاردة تحت شعار السلفيون والإخوان في ظل عرش الله طبعا الدين ده دين المسلمين كلهم ولكن الفئتين دول اشمعنى اشمعنى الوقت بتكلم في الموضوع ده اشمعنى الوقت بجيب سيرة الموضوع الخطير ده بدعوات احرانوت بعد نتائج الجولة الاولى طار الاسلامي لحد دلوقتي واخد 66% من المقاعد ولسه 18% اعادة غالبهم ما بين السلفيين والاخوان يعني يا اخواننا تقريبا ان شاء الله في النهاية تبقى نتيجة الاستفتاء بتاعنا عام ولا او هتزيد باذن الله سبحانه وتعالى بدعوت احرانوت قالت لازم في الفترة دي نولع نار ما بين السلفيين والاخوان لازم نوقع الاثنين في بعض يبقى اهل الباطل الوقت هيشتغلوا على انهم يولعوا ما بين الطرفين وبعض عشان كده احنا لازم كدعاء الى الله نشتغل الوقت ان احنا نعرف كل طرف وهم عارفين بفضل الله وهم متسامحين ومتجردين بفضل الله قد ايه هم اخوات وقد ايه هم محتاجين بعض السبب الثاني ان دول اكبر فئتين عاملتين لدين الله يمكن في العالم الاسلامي مع عدم انكار فضل طبعا الباقي على الإطلاق ولكن دول يمكن أكبر فئتين مؤثرتين في الواقع الإسلامي دول لو اصطلحوا دول لو تألفوا دول لو حطوا إيدهم في إيد بعض كل واحد على تخصصه وعلى ثغره ولكن إخوات وحبايب وأنصار مع بعض ربنا هيغير وجه العالم كله بإذن الله سبحانه وتعالى الدرس ده إثبات نسب إثبات نسب يعني إيه واحد سلفي بيقول ب- يعني بتاع الإخوان عمل غلطة كذا واحد إخوان يقول بتاع السلفي عمل غلطة كذا وأنا بقول إن دول نظرة الأساس عارفين قيمة الإخاء والتسامح والتآلف أنا بقول لهم يا إخواننا لما يكون في أخ وأخوه بينهم وبين مشكلة الأول نسبة نسب إن أنت أخويا إن أنت حبيبي إن أنت حتة مني إن أنا وأنت واحد بعد كده يا عم نقطع بقى هدوم بعض على المراس بعد كده بقى نتفاهم مين اللي هياخد البيت ده ومين اللي هي... نتفاهم بعد كده في أي مشكلة بقى من المشاكل اللي تبقى ما بين الإخوات وبعض إنما في البداية لازم إثبات نسب إن إحنا حاجة واحدة إن إحنا كيان واحد العلمانيين على القنوات دلوقتي كل كلامهم إيه السلفيين خدوا والإخوان خدوا لا كل كلامهم التيار الاسلامي خد عشان تعرفوا ما نبقاش زي تركيا لما قعدت تجري ورا الاتحاد الاوروبي عشان يضمها ليه عملت كل حاجه تنازلت عن كل حاجه وفي الاخر لا ليه جواكم بذره الاسلام في اي لحظه البذره هتبقى مارد وهيطلع منكم اسود الاسلام مره تانية ما ينفعش العالم كله بيبص لكم ان انتوا الاتنين حاجه واحده العالم كله بيبص لكم ان انتوا الاتنين قضيه واحده بل انا لا اكذب يعني ان ان الواحد من نصوص القران والسنه يعني قال ان الله يعلم او الله سبحانه وتعالى يعني انتوا عند ربنا حاجه واحده انتوا عند ربنا انصار دين ربنا انصار شرع ربنا انا يعني بتوسل لكل اخ من اخواننا انه يفتح قلبه ليا المره دي يقفل ي- ودانه عن اي حاجه في الدنيا ويفتح قلبه ليا ويركز مع كل كلمه بقولها ويفتح قلبه الكلام قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كده يا اخوانا نحكم اكبر جريمه ان احنا جبنا نصوص الاخوه وقف اي اخ من الاخوه اي واحد من المسلمين لان الاخوه ديت مع كل المسلمين يا اخوانا انما لان القضيه دي حرجه وحساسه الوقت فالواحد بيركز عليها اساسا وقف اي حد قول له الاخوه في الله يقول لك يا نهار ابيض ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال وربنا في الحديث القدسي قال حقت محبتي للمتزاورين فيا و حافظين امال ايه المشكله امال احنا مش حاجة واحدة ليه امال احنا مش ايد واحدة ليه عارفين ليه لان اكبر جريمة عملناها ان احنا جبنا نصوص الاخوة نصوص الاخوة واسقطناها على الاخوة اللي معايا في العمل بتاعي على الاخوة اللي معايا في ال- في المجال وفي الثغر بتاعي انما ربنا لما انزل نصوص الاخوه انزلها على كل اخوانك على كل العاملين لدين الله على كل انصار الله على كل انصار شرع الله انا مين اللي بيتكلم اللي بيتكلم واحد مشي مع الاثنين وعارف الاثنين من جوه وبيتكلم من جوه وهو عارف مدى الخير اللي هنا ومدى الخير اللي هنا مش واحد قرا كتاب عن هنا او كتاب عن هنا ده واحد عاش حياته والتزم ما بين دول وما بين دول وكل ذره في قلبه بتنبض بحب دول وبحب دول وبتقدير قيمه دول وتقدير قيمه دول انا بكلم مين يا اخوانا انا بكلم السلفيين والاخوان سلفيين اللي عاشوا عمرهم كله ضحوا بكل حاجه ضحوا بنومهم شيخ من شيوخنا اللي بينام ساعتين بس عشان 22 ساعه يشتغل لدين ربنا وشيخ من شيوخنا اللي جنبه ما بيقدرش ينام على السرير من كتر جهد حفظ السنه وحفظ الشريعه ونصر الدين ربنا السلفيين اللي عاشوا عمرهم كله يضحوا باموالهم واعمارهم وانفسهم من اجل نصره شريعه ربنا ونصره سنه النبي عليه الصلاه والسلام يا بختهم ان ربنا تقبل منهم ساعه ما يقابلوا النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض ويقول لهم انتوا اللي عشتوا عمركم عشان تحافظوا على سنتي وعلى حدود ربنا سبحانه وتعالى الاخوان المسلمين اللي بقالهم 80 سنه دروسهم بتتخلع عشان نصره شريعه ربنا اللي ما فيش شبر في معتقل من المعتقلات الا ودمهم عليه اللي ما فيش وسيله من وسائل التعذيب في كل السجون من ايام الملك فاروق لحد دلوقتي الا وتعذب افراد من افرادهم فيها اللي قدموا برهان لصدق دعوتهم باذن الله والله حاسبهم بدمهم اللي سال على ارض فلسطين في 48 ودمهم اللي سال واعمارهم اللي فانيت ما بين معتقلات عبد الناصر ومعتقلات السادات ومعتقلات مبارك والبوليس السري بتاع الملك فاروق وحتى الان انا بكلم السلفيين والاخوان السلفيين انا عايز اعمل خطبه قريبا ان شاء الله اسمها الخروج السلفي العظيم عايز اقارن فيها ما بين خروج السلفيين للعالم لنشر دين ربنا وخروج ياجوج وماجوج ازاي خروج ياجوج وماجوج خروج هيبقى رهيب وهيدمر العالم خروج السلفيين هيبقى رهيب بس هيعمر العالم التيار السلفي ده اكتر تيار على وجه الارض في كوادر وفي ناس عندها علم وعندها فهم وعندها عزيمه وعندها زهد في الدنيا التيار ده لو خرج للعالم هيغير وجه الكره الارضيه كلها الفئتين العظيمتين دول اللي الواحد يسأل الله انه يبقى سبب من اسباب ان هم يبقوا حاجة واحدة يبقوا كيان واحد يبقوا روح واحدة يبقوا قلب واحد بينبض بنبض واحد يبقوا جسم واحد وان كان ده عضو وده عضو وده وظيفة وده وظيفة الا انهم في الاخر يبقوا جسم واحد انا الدرس ده يا اخوانا اثبات وجود انا بقول لكل واحد من الطرفين اخوك موجود مش ممكن هيتلغى مش ممكن ه... ده, ده ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى لينا كلنا مش عايزين نبقى زي بني اسرائيل لما موسى ضرب بعصا الجبل انفجرت 12 عين ليه كل واحد هيتشكل مع التاني لو اشترك معاه بل بعض المفسرين قال لما موسى ضرب بعصا البحر البحر انفلق 12 مجرى ليه لان كل سبط عايزين مجرى غير التاني هنبقى كده يا اخوانا هنبقى زي دول هنبقى زي اليهود ولا احنا انصار الله فعلا الدرس ده رسالة من كل سلفي على وجه الأرض بينادي كل أخ من إخوانه وأحبابه وأنصاره من الإخوان المسلمين وكل أخ من الإخوان المسلمين بينادي كل أخ سلفي وكل أخت سلفية بتنادي كل أخت من أخوات الإخوان الرسالة ديت كل أخ بينادي أخوه وبيقول له أنا أكبر خسارة في حياتك لو خسرتني أنا أكبر خسارة ده أنت لما بتقع لما بتقع بتقول إيه ها أخ يعني إيه أخ هاتوا لي أخويا يسندني هاتوا لي أخويا ياخد بإيدي هاتوا لي أخويا يقومني أنا لما بقف جنبك في الصلاة صلاتك بتبقى بخمسة 25 ضعف يعني انت دينك ومقامك في الجنة ضاعف عشرات الأضعاف بوجودي جنبك أنا أكبر خسارة في حياتك لو خسرتني بل أكبر خسارة في دينك النبي عليه الصلاة والسلام حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام قولوا عليه الصلاة والسلام عشان ربنا ينزل على قلوبنا التسامح والتآلف والتراحم النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما أخوك يموت تقف على جنازته وتقول اللهم لا تحرمنا أجره ها ولا تفتنا بعده ولا تفتنا بعده يعني اخوك ده اخوك ده يعني زي دي طوبه ودي طوبه ماسكين في بعض لو طوبه وقعت اخوك مات الطوبه ديت بقت معرضه انها تقع الطوبه دي ما عادتش محصنه زي ما كانت ماسكه في الطوبه اللي جنبها من الناحيه دي اخوك ده حصن ليك من الفتنه اخوك ده لو غاب بقت مصيبة الإخوان المسلمين لو غابوا من الواقع بقت كارثة السلفيين لو غابوا من الواقع بقت مصيبة يا إخواننا افتحوا قلوبكم افتحوا قلوبكم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا قلوبكم يا اللي عايزين تبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة المتعصب لا يمكن يبقى قائد صف أبدا ولا يمكن ربنا يصطفي قائد صف القيادات ربنا بيصطفي المتسامحين المتجردين يا إخواني أخوك بيقول لك واختك بتقول لك انا اكبر خساره في حياتك كلها لو انت خسرتيني وخسرتي اخوتي اوعي تأيدي نصوص الاخوه وتخليها مع اللي جنبك في العمل مع اللي معاك في الثغر بتاعك احنا كلنا اخوات كلنا حاجه واحده اخوك بينادي عليك وبيقول لك انا جنتك ونارك انا جنتك ونارك ازاي حديث رهيب افتحوا قلوبكم معايا للحديث ده سلمان عمار صهيب بلال قاعدين فبعد فتح مكه معدي ابو سفيان ابو سفيان معدي النبي عليه الصلاه والسلام ما قتلوش فوقفوا كده ابو سفيان ما اتقتلش بعد كل اللي عمله فينا فقالوا والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها يعني بيتكلموا على ابو سفيان ابو بكر معدي غضب اتقولون هذا لسيد قريش وجري على النبي عليه الصلاه والسلام الحق يا رسول الله شوف قالوا ايه لابو سفيان ده انا نهرتهم وجيت لك يا رسول الله ابو بكر الصديق ابو بكر من فين ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا ابا بكر أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله يا نهار أبيض أبو بكر الصديق لو أغضب إخوانه لقد أغضب الله أنت كم أخ من إخوانك تعصبت ضده كم أخت من أخواتك كلمتيها بطريقة مش كويسة الحديث ده يرعب أي حد مننا أنه ينام وفي حد من إخوانه زعلان منه وحد من إخوانه من أي فصيل من فصائل العمل الإسلامي زعلان منه يا إخواننا إحنا واحد إحنا جسم واحد إحنا أقرب علاقة لبعض في الوجود أنا لو صبعك طلع في دم لما اي حد من اخواننا بيقول لي واحد من اخواننا عمل كذا واحد سلفي عمل كذا اقول له لو صبعك طلع في دم تقطعه لا لو رقبتك اتلوحت تذبحها لا ده اخوك ده كبدك وقلبك ورئتك وحياتك وشرايينك ده اخوك ده لحمك ودمك ده اخوك ده حته منك ازاي انك انت تنسى قيمه اخوك وتنسى موقع اخوك منك اخوك جنتك ونارك عشان كده لو فتحنا فتح الباقي لو فتحنا شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي هنلاقيه بيتكلم عن حديث لا يؤمن احدكم لا يؤمن ايه ده ده كلام خطير جدا لا يؤمن احدكم اسمعوا الحديث ده وطبقوه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه اخوه السلفي اخوه الاخوان يا اخواننا حرام علينا بقى حرام علينا كفايه خسائر بقى كفايه خسائر التعصب بقى حتى يحب لاخيه من كل العاملين لدين الله من كل المسلمين من كل الناس اللي بتحب ربنا من كل فصائل العمل الاسلامي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك الكلام ده حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني ايه يعني العلماء قالوا ان الحديث ده شعبه من شعب الايمان يعني انت شعبه من شعب دينك ناقصه يا اخ يا سلفي لو كرهت بتوع الاخوان وانت شعبه من شعب دينك ناقصه يا اخ يا اخواني لو كرهت السلفيين طب ازاي ده بيغلطوا ده يقول على ده بيغلطوا ده يقول على ده بيغلطوا هقول لكم يا اخواننا المعركه مع الخطا وليست مع المخطئ عشان خاطري نقدر الكلمه دي المعركة مع الخطأ وليست مع المخطئ الحساب على الأخطاء لسه مش وقته دلوقتي احنا في معركة يا جماعة احنا في معركة بنطف نار بنطف حريقة يعني نبقى في المعركة بنحارب عشان نحرر المسجد الأقصى ويجي واحد يتشكل مع واحد عشان مشكلة بينهم يا إخوانا احنا في معركة يا إخوانا احنا في نار احنا في نار حقيقية لازم ندرك كويس جدا يعني ايه يعني ايه ان احنا حاجة واحدة ان احنا بنتكامل مع بعض ان شعبة من شعب دينك ناقصة لو أخوك انت ما حبتلوش اللي بتحبه لنفسك يعني انت نفسك انك انت تنصر شرع ربنا في الانتخابات واخوك نفسه ينصر شرع ربنا نفسك انك تدعو الى الله واخوك نفسه انه يدعو الى الله دعونا نتفق اننا لابد ان نختلف ودعونا نتفق اننا حينما نختلف لا نتنافر بل نتكامل بل نتكامل ودعونا نتفق اننا ان فقهنا الوجه الاخر لعمله الاختلاف وهو التكامل امكننا ان نتعاون اخواني في الله اختلفنا فتكاملنا فتعاوننا فنلنا ما نتمنى اخواننا دلوقتي امريكا عايزه تفرق ما بينكم اليهود عايزين يفرقوا ما بينكم العلمانيين عايزين يفرقوا ما بينكم القنوات العلمانيه بدات فعلا حرب تفرقه ما بين التيار الاسلامي وبعض وما بين السلفيين والاخوان الدنيا كلها عايزه تفرق ما بينكم الكلام ده مش بس للسلفيين والاخوان والكل عامل لدين ربنا والكل واحد شايل الهم على دين ربنا ولكن انا بقول فعلا يعني عشان بس دول لو اصطلحوا لو تالفوا مع بعض وهم بفضل الله مصطلحين وبفضل الله متالفين ولكن عايزين نشوف اكتر من كده ساعتها الدنيا كلها تتغير باذن الله سبحانه وتعالى ما فيش يوم القيامه واحد هيجي ها انت سلفي ولا يا اخوان ده في القبر الكلام ده مفيش الكلام ده من ربك وما دينك مش ما جماعتك مش هتتسال الكلام ده مش هيتسال الكلام ده يا اخوانا يوم القيامه انت يا اخواني يلا بره مالكوش جنه عندنا انت سلفي انت مفيش الكلام ده يا اخوانا الحساب مش على سلف ولا كلمه سلفي ولا اخوان ده هتسمعوها يوم القيامه اصلا ولا بعد ما تموت ممكن تسمع الكلمه دي اصلا بعد كده خلاص هو سماكم المسلمين لما بنتسمى زي المهاجرين والانصار كده سلفيين واخوان ده عشان التخصصات انتوا عاملين زي دكتور جراحه مخ واعصاب ودكتور جراحه قلب وصدر دكتور بطنه ودكتور جراحه دكتور انف واذن ودكتور اه علاج اورام انتوا تخصصات متكاملين مع بعض الدين محتاجك ومحتاج اخوك الدين محتاجكم انتوا الاثنين رسالة من كل أخ سلفي مستنير قلبه مليان حب للإسلام والأهله لكل أخ من إخوة الإخوان ومن كل أخ من الإخوان مستنير قلبه مليان بحب الإسلام وأهله وبالتسامح والتجرد لكل أخ سلفي ومن كل أخت لكل أخت ليها في دعوة من الدعوات التانية وتخصص من التخصصات التانية وثغر من الثغور التانية هي ثغور عمركم شفتوا دكتور أنف وأذن قال لك أنا الطب والطب أنا أنا بتاع كله دكتور أما على على على, على العيادة بتاعته دكتور جراح مخ واعصاب وجراح قلب وصدر وبطنه وكلى وامراض كبد وفشل كلوي وقلب وسكر وضغط الناس مش هتضحك عليه اللي يقول لك انا بتاع كله ده مش بتاع حاجه اصلا احنا كلنا تخصصات ويجب ان نقبل ان احنا تخصصات النبي عليه الصلاه والسلام ادانا مثل رهيب رهيب في حديث الثلاثه والصخره الثلاثه اللي دخلوا جوه غار يباتوا نزلت صخره سدت باب الغار الاول توسل لربنا ودعا اتفتحت حته بس ما يعرفوش يخرجوا الثاني توسل ودعا اتفتحت حته بس ما يعرفوش يخرجوا الثالث توسل ودعا اتفتحت وخرجوا النبي بيعلمنا ايه عليه الصلاه والسلام ان الصخره اتفتحت على ايد الثلاثه ان اوعوا تفتكروا ان الصخره تتفتح على ايد الاخوان بس او التبليغ بس او السلفيين بس او اي تيار من التيارات الاسلاميه بس اوعى اي حد يفتكر من الدعاء ان الصخره تتفتح على ايده لوحده او حد مهما كان من اكبر العلماء يا اخوانا كلنا محتاجين بعض الدين محتاجنا كلنا النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الثلاثه والصخره علمنا درس رهيب تخيل لو احنا فتحنا الصخره دخلنا لقينا الثلاثه بيتشكلوا مع بعض انا اللي هفتحها انا اللي هفتحها انا اللي هتتفتح على ايدي ده انتوا هتموتوا انتوا الثلاثه ده انتوا هتتكنسوا انتوا الثلاثه ده انتوا هتترموا انتوا الثلاثه ده انتوا هتضيعوا يا اخوانا لازم نتجرد ولازم نعرف قيمه بعض رساله ليك من اخوك ورساله ليكي من اختك احنا اقرب ناس لبعض في الوجود ربنا بيحب فينا اكتر اللي بيحب اخوه اكتر انا وانت اللي بيحب بق- التاني مننا اكتر ربنا بيحبه اكتر تخيل بقى يبقى انت تحبني قد ايه وانا احبك قد ايه ده انت فرصه ان انا ادخل الفردوس الاعلى بيك حد يخسر حد يخسر اخوانه لو الاخوان المسلمين نص مليون يا عم لو السلفيين نص مليون ولا مليون ولا 2 مليون تخسر مليون سند تخسر مليون حبيب تخسر مليون نصير تخسر مليون شفيع تخسر مليون راجل يسندك في دنيتك ودينك واخرتك زي ما اكلمكم دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى مين العاقل اللي يقول كده لما ربنا اتكلم عن ال- الاخوه المزيفه بين اهل الباطل وبعض في سوره الحشر قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا ايه ها لا يؤمنون لا يوقنون لا ي... لا يعقلون ربنا قال لك ان قضيه الاخوه دي قضيه عقليه اصلا دي مش قضيه محتاجه ان احنا يبقى ايماننا عالي عشان نفهم قيمه بعض ده مجرد ان انا عندي عقل وانت عندك عقل عرفنا قيمه بعض بيل جيتس لما جت المحكمه فدراليه تحكم على شركته مايكروسوفت انها تتقسم مرتين شفتوا امريكا كلها اتفزعت ازاي ليه عارفين قيمه ان الدنيا تبقى موحده امريكا دي 50 دوله يا اخوانا 50 دوله حطوا ايدهم في ايد بعض وبقوا دوله واحده عرفوا قيمة الوحدة أوروبا بقت الاتحاد الأوروبي يعني احنا الوحاد اللي متمزقين كده يا ربي احنا الوحاد يا ربي اللي احنا مش عارفين قيمة بعض يا ربي لازم نؤمن ببعض لازم نحب بعض لازم نقبل بعض لازم نفهم قيمة بعض يا إخواني أخوك بيقول لك احنا أق- اقرب ناس لبعض في الوجود انا اقرب حد ليك في الوجود عارف قيمتي ولا لا اخوك بيقول لك كده اسمع يا اخوانا سيدنا ابراهيم ايه بيقول ايه في القران فمن تبعني فانه مني حته مني جزء من جسمي يعني احنا حته من بعض طب اسمعوا الايه اللي بتدوب قلب الواحد لما بيسمعها ويستشعر معنى الحنان الرباني علينا كلنا فيها وربنا بيقول في اخر ال عمران بعضكم من بعض يعني ايه بعضكم من بعض يعني يا اخوانا الكلى لو اتشالت من الجسم الجسم يموت بعد اسبوع طبيا الكبد لو اتشال من الجسم الجسم يموت بعد ساعه واحده يعني لو الكبد قال لك انا مش محتاج الكلى الكلى هتتشال الكبد هيموت بعد اسبوع لو الكلى قالت انا مش محتاج الكبد شيلوه الكلى هتموت بعد ساعه واحده ليه ما ينفعش الجسم يشتغل من غير بعضه الاخوان الرئه والسلفين القلب والاخوان المخ والسلفين الكبد والاخوان الكلى والتبليغ ال... ال... كلنا حاجه واحده كلنا شيء واحد لو صبعك طلع فيه 100 دم ما انتش هتقطعه والا يبقى انسان مش عاقل ما انتش هتقطعه احنا ورانا معركه خطيره محتاجين ان احنا نتكاتف من اجل نصره دين ربنا واحنا عارفين قيمه بعض فيها بعضكم من بعض يعني ايه كلكم حاجة واحدة مش أنا بقول لكم المعركة مع الخطأ وليست مع المخطئ مش بقول لكم يا أخوانا المشكلة أن ندرك أنه لا مشكلة المشكلة أن ندرك أنه لا مشكلة لا مشكلة ازاي؟ انت بتقول ايه؟ انت ما شفتش عملوا ايه؟ وما شفتش اللي اللي داخل لجنة الانتخابات مش عارف ام اي اللي مين ايه وما شفتش اللي حصل ايه يا اخوانا يا اما دي تصرفات فردية يا اما يا اخوانا مش الحل التعصب مش الحل مواجهه التعصب بتعصب والا احنا كده بنكب على النار بنزين عشان تتطفى النار ما بتتطفاش ببنزين ده هتولع اكتر يا اخوانا لازم مواجهه التعصب بالتسامح عشان كده انا هسبق الاحداث وادخل على ملمح من ملامح سوره يوسف لما اخوه يوسف اجتمعوا وقالوا ايه وقالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم انت عارف بقى لما حد يقول ايه اهدموا فلان او اهدموا الجماعه الفلانيه يخلو لكم وجه الشعب كله وتكونوا من بعده قوما متسامحين معلش في ناس متخيله انها مش هتعلو غير على انقاض اخوها طب سيدنا يوسف شوف التعصب الرهيب سيدنا يوسف بقى لما ممكن ليه في مصر قال ايه ها واتوني باهلكم اجمعين حتى اللي رماك في البير يا يوسف حتى اللي رماني في البير حتى اللي خطط ل... ل... للمهلكه اللي وقعت فيها حتى اللي خطط حتى اللي كان بيكرهك حتى اللي كان بيكرهني ليه لانهم اخواتي ولان الدين محتاجنا كلنا ولان عمري ما هقدر اشيل الدين في مصر لوحدي انا محتاج اخواتي يشيلوا معايا يا اخوانا لو تجردنا لله مش تجردنا لاسماء جماعات هنوقن ان مفيش جماعه موجوده على وجه الارض دلوقتي تقدر تشيل الدين لوحدها يا اخوانا ده خمسة ونص مليار كافر ومليار و400 مليون مسلم محتاجين معظمهم محتاج اللي يعلموا الصلاه اللي يعلموا نواقض الوضوء واركان الصلاه من اول وجديد غير اللي بينهشهم التنصير على الاطراف غير الحرب العالميه غير ال- المهوله على التنصير بيصرف مليارات ميزانيه التنصير من الفاتيكان بس يعني كاثوليك بس لسه لا بروت- بروتستانت ولا ولا ارثوذكس كانت وصلت في سنه واحده ل 197 مليار دولار تقريبا يعني هم عارفين قيمه بعض وعارفين ازاي يناصروا بعض وعارفين ازاي يتحدوا مع بعض واحنا مش عارفين قيمه بعض يا جماعه ومش عارفين قيمه اخويا وقيمه ايد اخويا وهي ممدوده لي ولما ربنا بعت ارسل لسيدنا موسى انه بقى نبي قال له ايه قال له ايه يا رب ارسل الى هارون هارون اخي يعني ايه يعني بيقول له اخويا يا رب اخويا كمان يا رب فكان اعظم منا من اخ على اخوه منة موسى على هارون انه كان السبب ان هارون بقى نبي اخويا يا رب يعني لو لو واحد من الاخوان مثلا خد مركز عظيم يقول طب والسلفيين يا رب لو واحد من السلفيين فتح له مسجد كبير جدا عشان يدعو إلى الله والاخوان يا جماعه يشتغلوا معايا في نفس المسجد يا جماعه لازم نتسامح لازم نعرف ان ده دين ربنا سبحانه وتعالى دين الملك سيدنا يوسف لما قال ائتوني باهلكم اجمعين كان اخواته طوفان تعصب فكان هو طوفان تسامح لا يعالج التعصب الا التسامح دي كلمه انا بقولها لكل اخواني واخواتي لا يعالج التعصب الا التسامح احنا معاشرنا في كل مدينه جامعيه مشكله ما بين واحده سلفيه وواحده اخوان م- في كل كليه مشكله على اتحادات الطلبه السلفيين والاخوان في كل انتخابات ولا نقابات مهنيه مشكله احنا كلنا واحد انا نازل ننصر شرع ربنا وانت نازل ننصر شرع ربنا انا ممكن اتنازل لك هنا لو لقيتك اكفأ مني شوفوا سيدنا موسى بيقول لربنا ايه واخي واخي هارون ما قالوش وهارون خد بالك رغم ان لو اتشالت كلمه اخي ما كانتش يعني بانت انما واخي هارون هو افصح مني لسانا مين يا اخوانا اللي يقول على اخوك كده دلوقتي الاخوان احسن مننا في نقطه كذا وهم يقولوا السلفيين افصح مننا في نقطه كذا وده يقول مين يا اخوانا اللي يتجرد لاخوه يا اخوانا الكلام ده معناه فردوس اعلى يا طلاب الفردوس الاعلى ده انتوا المفروض احرص الناس على الجنه احرص الناس على رضا ربنا احرص الناس انكم تبقوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه يا اخوانا احنا لا اسمنا سلفيين ولا اخوان احنا اسمنا مسلمين شيخنا النبي عليه الصلاه والسلام وما مشيناش ورا اي حد ماشيين وراه غير اللي ظننا ان هو اقرب لسنه النبي عليه الصلاه والسلام اخويا وحبيبي ونور عينيا وحته من قلبي وكبدي انا لازم اعرف العاطفه ديت والعاطفه دي تتحكم في حياتي انا لو معايا مليار جنيه هدي ربعهم للاخوان وربعهم للسلفيين واخد نصهم وربعهم للتبليغ يخرجوا في سبيل الله في الدنيا كلها بيها وربعهم لل يا اخوانا يعني الواحد لو يا اخوانا لازم نعرف قيمه بعض ونتواصل مع بعض الرسول عليه الصلاه والسلام غير العالم بالحب الكلمه دي مش كلمه انا الكلمه دي كلمه اخويا المستشار محمد العبد الله يرحمه الله يرحمه كان قال الكلمه ديت واثرت فينا كلنا جدا قال لنا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام غير العالم بالحب لازم نحب بعض ولازم نحب الناس الله يرحمه مات ولكن الكلمه فضلت والكلمه مأثره في قلبي جدا والكلمه دي لازم فعلا نعرف قد ايه النبي غير العالم بالحب قد ايه النبي لما واحد من الكفار يقول فلا زال يعطيني ويعطيني كان ابغض الناس الي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار احب الناس الي يا اخي اخوك من الاخوان بيكرهك ابت- فما زال يبتسم في وجهي ويعطيني ويحول لي رصيد ببلاش اخ من ال- كنت مره في مسجد يعني بقول كان لقاء ثلاثاء ل- يعني اخواننا الاخوان عندنا فيعني فبقول خلاص كل اخ بقى سلفي يحول لاخ اخوان 3 جنيه رصيد وكل اخ اخواني احول لاخ سلفي 3 جنيه رصيد فمقابل بعد فتره كده من يومين كده اخ من اخواننا فبيقول لي لقيت واحد اخوان محول لي 3 جنيه رصيد فانا مش فاهم في ايه فما قابلته قال لي ايه قال لي على الفكره ديت يعني فقلت سبحان الله العظيم يعني يعني برضه لها منافع دنيويه الموضوع مش بس على قد الايه يعني اخره ودنيا باذن الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاه والسلام غير العالم بالحب ما ننساش دي ابدا بعضكم من بعض رساله من كل اخ لاخوه انت محتاجني والله العظيم محتاجني محتاجني في دنيتك واخرتك ودينك كل اخ من اخوه الاخوان لازم يعرف انه محتاج كل واحد سلفي وكل اخ سلفي لازم يعرف انه محتاج كل اخ اخواني اخواننا ده قضية عقلية يا اخوانا انا مش هقدر اعيد الكلمة دي كتير افلا تعقلون يعني قضية عقلية عقلية يا جماعة يعني قضية مش محتاجة مناقشة اصلا يعني اللي يتعصب ويكرهك في اخوك ويقس قلبك على اخوك حط ايدك في عينيه هو العوام بيقولوا ايه في بعض الكرة كده يقول لك انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب لا ليهم كلمه كده تانية يقول لك انا ادعى على ابني واكره اللي يقول امين يعني يعني انا يا عم اتشاكل مع اخويا ونقطع هدوم بعض والباب مقفول علينا واقول له انت عملت كده ليه يقول لي وانت عملت كده ليه واحنا الاثنين على الترابيزه ما حدش هيسيب مكانه على ترابيزه الاخوه بيننا وبين بقى اعداء الدين والعلمانيين والليبراليين لا لا لا لا, لا. احنا اخوات احنا انصار لله احنا بيننا اعظم نسب في الوجود نسب لا اله الا الله بحقها احنا انصار لا اله الا الله في الارض يبقى لازم نعرف بقوة النسب دي قوة العلاقة اللي بيننا انت محتاجني اقول لك تاني ولا تفتنا بعدك خسارة اخوك ديت انت بقيت معرض للفتنة لما بقرأ في سورة ياسين ربنا يقول اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث اقول يا رب احنا تعزيز لبعض عززنا بثالث فقالوا إن إليكم قالوا في نفس واحد التلاتة عارفين إنهم حاجة واحدة التلاتة عارفين إنهم شيء واحد التلاتة عارفين إنهم كيان واحد يا إخوانا عززنا بثالث إحنا تعزيز لبعض يا جماعة تعزيز لبعض انت مؤمن تع... عززنا ده لفظ عسكري اصلا كتيبه في معركه انتوا مؤمنين ان احنا في معركه وان احنا مح... يعني انت لو بتحارب اليهود يا اخي ولقيت مئة الف جندي جايين لك تقول لهم يا انتوا سلفيين مش هحارب معاكم يا انتوا اخواني مش هحارب معاكم والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا استعينوا بمشرك انما لا استعينوا بسلفي لا استعين باخوان لا استعين بتبليغ احنا شيء واحد يا اخواني شيء واحد ويجب ان ندرك هذه الحقيقه العظيمه عززنا بثالث ان احنا تعزيز لبعض طيب فلان لما جه يكلمني زعلني وفلان لما جه ينصحني اه ما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه المؤمن مرآة اخي انا مرايتك يا اخي انا مرايتك تعيش من غير مرايه ازاي ما ينفعش المؤمن مرآة اخي بس نطبق بقى المرايه المرايه بتعمل ايه لما انت تبص في المرايه كده فبيبقى في حته من شعرك ايه مكعفشه كده بقى ومش حلوه كده ومنكوشه بس بقى الشعر متسرح وبقى الوش متسرح وكويس فتبص كده المرايه بتقوم جايبه لك الحته اللي مش كويسه وجايبه لك في الصوره كلها بس وجايبه لك الصوره كلها ضلمه لا بتجيب لك الحاجه الوحشه والحاجات الحلوه يبقى دي اول حاجه طب المرايه جابت الحته اللي مش كويسه بثلاث ارباع المساحه والحتت الكويسه ربع المساحه لا جابت لك الخطا بحجمه الحقيقي ما ضخمتش فيه طب المرايه لما لقت حته منكوشه قامت لطشاك بالقلم انت اللي شعرك منكوش اعدل شعرك واتق الله لا ده مجرد انها ورتك الخطا فلما ورتك الخطا وجنبه المزايا ولما ورتك الخطا بحجمه الحقيقي بدون مبالغه ولما ورتك الخطا بهدوء بهدوء وود وصفاء قمت انت بكل بساطه قمت مصلح الخطا ورجعت المايه المجاريها يبقى المؤمن مرآة اخيه لما ننصح بعض بالطريقه ديت ساعتها يا اخوانا النص يا اخوانا فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول على الاخوه في الله ده دول الاولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني انا بسببك ممكن ابقى ولي من اولياء الله وانت بسببي ممكن تبقى ولي من اولياء الله مين اللي يزهد في المقامات دي يا جماعه ده احنا كل مره كل يوم بنقول 17 مره في الفاتحه في الصلاه على الاقل ده الفرائض اهدنا الصراط المستقيم طب ما بتقولش اهديني ليه بتقول اهدنا ليه بضمير الجماعه لان عمرك ما هتقدر تهدى لو انت وسط اخوانك احنا محتاجين بعض للهدايه ما حدش هيقدر يوصل لربنا لوحده الواحد يتعلم من اخوه الاخوان يا سلام عظمه وجرأة وحركة وكلمة حق في وجه الظالمين وتعلم من السلفين ان السنة دي روحي ان انا من مفرق رأس الاخمص قدمي بنبض بحب السنة وحفظ شريعة ربنا واضحي بحياتي عشان الدين ينتشر والدعوة تنتشر اتعلمت من اخواني في التبليغ ما اقدرش اقول اتعلمت من اخواني في التبليغ ايه ده دي عايزة درس لوحدها اخواننا الغلابة الطيبين دول اللي ما بيكرهوش حد وما بيعادوش حد ما بيتعصبوش ضد حد اللي ما حدش عارف عنهم حاجة ولو علم الخلق احوالهم والله يا اخواني انا ما بحسش ان الواحد حشرة حشرة الا لما بدخل وسط اخواننا من التبليغ ما بحسش ان الواحد حشره في الواقع شوفوا الغلابه احنا قاعدين نقول السلفيين والاخوان وممكن يكون التبليغ مش مؤثرين في العالم زي السلفيين والاخوان ولكن والله يا اخواني يعني التبليغ دول عايزين حلقه لوحدهم نقول الناس دي بتعمل ايه وبتضحي قد ايه وبتموت في الدعوه ازاي وبتنفق ايه ويعني يا اخوانا احنا مسبوقين يا اخوانا عايزين نحط ايدنا في ايد بعض عشان نلحق بقى عشان ننطلق للربانيه بقى عشان الاخوه دي ربنا يفتح علينا بسببها بقى يا اخوانا يا اخوانا انت محتاجني وثق الذين اتقوا ربهم الى الجنه ايه ها زمراء يعني ايه زمراء جماعات يعني ايه يعني ما حدش هيدخل الجنه لوحده ما حدش هيدخل الجنه مفرد يعني لازم تشوف زمره تدخل الجنه معاها طيب يعني خلاص انا مع سلفيين وانا مع اخوان وانا مع تبليغ وانا مع مجموعه بتعمل اعمال خيريه في جمعيه خيريه وانا مع اخوه في موقع نت اسلامي بنعمل آه مشاريع دعويه وانا مع اخوه القريه بتوعنا بتجتمع كل اسبوع جلسه اسبوعيه ونقرر هننشر الدعوه في القريه ازاي خلاص جميل جدا ولكن ما تعرفش ايه الزمره اللي هتدخل معاك الجنه دي اخطر نقطه لازم نعرفها النهارده الواحد كل ما بيشوف عمل صالح مع اخوان مع تبليغ مع مجموعه من المجموعات اللي شغاله على النت مع مجموعه من, من اخواننا السلفيين التيار الرهيب ده هو اللي لو خرج للعالم هيغير وجه التاريخ والجغرافيا وكل حاجه ان خرج وربنا تقبل خروجه لو كل واحد كنت عند يعني شيخنا الشيخ مصعد انور في المسجد بتاعه بدي درس لاخواننا هناك في الويلي بقول لهم انتوا لو لو العدد اللي قدامنا ده بس كل واحد منهم وقف على صغر بس هنغير العالم انما المشكله ان احنا عندنا بطاله دينيه للاسف 98% من الصف ما هوش مفعل رغم انهم مليانين مواهب وكوادر وطاقات وعلم وفهم وتجرب باذن الله ولكن يعني اللي ربنا هيفتح على ايده في الطار السلفي ده هيبقى يعني يعني هيغير وجه الدنيا باذن الله واخواننا طبعا جميعا يعني الواحد متعصب للجميع بصراحه كده يعني لو اي حد قال لي الاخوان سيبونا اتكلم خمس ساعات السلفيين سيبونا اتكلم خمس ساعات التبليغ سيبونا اتكلم خمس... غصب عني يا اخوان والله العظيم الواحد بيحب كلهم أ- والله اكتر من نور عينيه والله يا اخوان انا كنت بطوف حوالين الكعبه ادعي لنفسي لا ابكي ادعي لهم الاقي الدموع بتنهمر من عيني وانا بدعي لاخواني ومشايخي والعاملين لدين ربنا لان انا لو موتت نفسي هعمل ايه يعني هعمل ايه انما دول امم امم لو كل دول ربنا اصلحهم لو عندي دعوه واحده في الدنيا كلها ادعى لهم ان ربنا الف ما بين قلوبهم وانهم يبقوا شيء واحد في الدنيا دهيت الى ان يلقوا الله على قلب رجل واحد ما تعرفش الزمره اللي هتدخل معاك الجنه يعني ايه يعني انت ممكن يا عم السلفي تلاقي نفسك يوم القيامه داخل وسط الاخوان قال لا لا لا انا عايش وسط الاخوان في الجنه وانت يا عم الاخواني بقى تلاقي نفسك يوم القيامه داخل مع الاخوه السلفيين وانت تلاقي نفسك بقى داخله مع الأخوة. ممكن ما تعرفش ايه اللي هيحصل ده عمل صالح بس ما تعرفش مين اللي هتدخل معاه الجنه الواحد بيحرص ان هو يناصر كل جمعيه خيريه وكل موقع نت اسلامي وكل لدرجه ان انا ساعات بتصل بجماعات خيريه ولهم يستغربوا يا اخوانا انا عايز اعلن لكم انا هو انت انت طب عايز تعلن لنا ليه يا اخوانا انا مش عايز ثواب يخرج من ايدي انا ما عنديش طاقه اعمل كل حاجه انما انا ممكن ادعو للناس انا ممكن ابقى بوق بيعرف الناس بال- ب- باعمال الاخرين ونشاطات الاخرين لعلي يا عم انا ما اعرفش انا ادخل الجنه مع مين ان ربنا سبحانه وتعالى باذنه ومنه وفضله رزقنا الجنه سبحانه وتعالى امتى بقى هنقول لبعض اني انا اخوك فلا تبتئس امتى بقى هنقول لبعض سنشد عضدك باخيك امتى يا اخوانا بقى هنقول لبعض كده يا اخوانا القران كله والله يحب المحسنين يحب المتقين يحب التوابين يحب المتطهرين يحب المتوكلين يحب الصابرين طب ليه ربنا مش يحب المتقي ليه ربنا مش يحب المحسن ليه ربنا مش يحب الصابر ليه مش بضمير المفرد ليه بضمير الجماعه لان يا اخواني في الله مفيش حد هيقدر يحقق مقام الا وسط اهله ما فيش واحد هيقدر يبقى متقي الا لو صاحب المتقين حدش هيقدر يبقى محسن الا لو صاحب المحسنين مش هتقدر توصل لوحدك مش هتقدر ما تحاولش ده انت بتقف في التحيات بتقول لرب بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بتسلم على كل اخوانك انت صادق يعني انت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللي منهم الاخوان والسلفيين وكل العاملين لدين الله وتخرج تتعصب ضده يبقى انت ما انتش فاهم الصلاه عشان كده الحديث الخطير اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني واحد جه كده قام واقف لوحده في صف لوحده والصفوف قدامه مالوش صلاة صلاته بطلة قال لا ليه يا اخوانا ما هو صف الصلاة عامل زي صف الدعوة المنفرد لوحده اللي عايز يمشي لوحده في الدين مش هيعرف يمشي- يمشي لوحده لازم اخوانك لازم احبابك لازم انصارك رسالة من كل اخ لاخوانه من كل اخ لاخوانه انا وانت واحد انا وانت واحد مش المهم اسم مين يرفع مش المهم جماعه مين ترفع يا اخوانا احنا كلنا عاملين الدين محتاجنا انت مش بتحب الاسلام الاسلام محتاجني انا بخدم الاسلام اللي عنده ابن لو واحد ابن وحيد لو واحد جه اكل ابنه بيزعل ويقول له لا ما ياكلش ابن غيري ولا نفسه ان كل الناس تحب ابنه وتاكل ابنه وتجيب لابنه هدايا لانه بيحب ابنه ابننا ده الاسلام يا اخوانا ابننا وابونا وحياتنا كلها انا لو الاخوان بيفيدوا الاسلام ولا لا ال 80 سنه دول لو شلنا الاخوان من خريطه الحياه شلناه انا لا انسى ابدا ايام قبل الالتزام وانا بتفرج على فيلم من الافلام اللي اتصورت في حدود الاربعينيات كده يعني الامام حسن الشيخ حسن البنا الله يرحمه يعني ن- نحتسبه عند الله شهيد ونحتسب عند الله دمه من الدماء اللي أو- أ- ايقظت الصف كله ونحتسبه من اباء الصحوه الاسلاميه في العالم كلها إيش- يعني في الايام ديت جايبين فيلم فالمخرج جايب البطله بتهرب من اهلها كنت لسه طي- صغنن خالص يعني البطله بتهرب من اهلها فخارجه بقى والشمس طالعه وماليه الدنيا كلها في الفيلم والاذان بيقول الله اكبر الله المخرج مش عارف ان الفجر بيدن قبل ما الشمس تطلع لا المخرج ولا الممثل ولا ال... ولا الطقم اللي واقف ولا كل اللي في الاستوديو كانوا عارفين ان الفجر بيدن قبل ما الشمس تطلع يا اخوانا لو شلنا ال 80 سنه بتوع الاخوان دول الامه خسرت قد ايه يا اخوان يا اخوان يا اخوه الاخوان لو شلنا السلفيين لو شلنا ابن باز وابن عثيمين والالباني وكل الكتب اللي حققوها الشيخ حسن والشيخ يعقوب يا نهار ابيض ده تبقى مصيبه يا اخوانا يا اخوانا افلا تعقلون يا اخوانا القضيه مش محتاجه اقناع اصلا القضيه في غايه الوضوح زي الشمس اللي مش مقدر قيمه اخوانه اللي بينسى جبال حسنات عشان بعض سيئات ده تعصب بقى والعياذ بالله ده اغلاق ده انغلاق والتعصب من الكبائر والعياذ بالله ايه يا عم من الكبائر ايه الا التعصب من الكبائر ده التعصب ده حاجه ده التعصب ده اشد من الزنا والعياذ بالله جبت الكلام ده منين قال تعالى في سوره الروم ولا تكونوا من المشركين من المشركين من الذين ايه بقى بالتاكيد من الذين عبدوا الاوثان بالتاكيد من الذين قدموا قرابين لهبل ومناه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون يا نهار ابيض هو ربنا قارن التعصب مع الشرك هو ربنا قارن التعصب مع الشرك يا اخواننا من الذين فرقوا دينهم يبقى اول مرحله التفرق وكانوا شيعا يبقى ثاني مرحله التشيع كل حزب بما لديهم فرحون يبقى ثالث مرحله التحزب التفرق ان دول قالوا هنشتغل في الدعوه ودول قالوا هنشتغل في العباده ودول قالوا هنشتغل في العلم ودول قالوا هنشتغل في السياسه بعد كده التشيع بقى ان دول بداوا يتشيعوا للشيخ بتاعهم دول يتشيعوا لاسم جامعتهم دول يتشيعوا للمنهج بتاعهم بعد كده التحزب بقوا بيشيلوا يعني ايه بيعادوا بعض والعياذ بالله مش عايز اقول بقى ايه يعني ما هو اكثر من هذا التحزب بقى بقت احزاب زي حرب بقى والعياذ بالله يبقى التعصب ده كبيره من الكبائر والعياذ بالله من اشد الكبائر عند الله يا اخوانا الاسلام عامل زي نهر كبير بيتدفق بقاله 1400 سنه والاخوان قناه بتصب في النهر والتبليغ قناه بتصب في النهر والسلفيين قناه بتصب في النهر وكل داعيه قناه بتصب في النهر وكل موقع نت اسلامي قناه بتصب في النهر وكل جمعيه خيريه قناه بتصب في النهر وكل واحد بيشتغل لنصر دين ربنا قناه بتصب في النهر احنا انتمائنا للنهر مش للقنوات بس انا بحب القنوات كلها لانها بتصب في النهر فانا انتمائي لقناتي زي انتمائي لباقي القنوات صحيح بشتغل في قناتي عشان تخصصي ولكن انا بحب كل القنوات وبدعمها وبشتغل معاها برضه يا اخوانا الموضوع عامل كنت في يعني في جوله كده من الجولات على الشباب من كذا يوم فقعد بيقول لي السلفيين والاخوان فقلت له مثل قديم يعني بس يعني قلت له يا اخوانا وكان مجموعه من الشباب كده واقفين بقى إيه، تحس الحيره في عيونهم احنا حيرنا الناس يا جماعه توهنا الناس عذبنا الناس مفيش ما كانش بنزل للشباب فيه ولا ندوة جامعة ولا شباب في شارع ولا ولا حتى شباب بيشربوا مخدرات الا واول ما تبدا تفتح لهم قلبك ويفتحوا لك قلبهم يقول لك هو ايه السلفيين والاخوان وهم ليه مش حاجة واحدة معذبين الناس ليه معانا مشتتين الناس ليه معانا متوهين المسلمين ليه معانا الناس انصرفت عننا لما تعصبنا ضد بعض لو حطينا ايدنا في ايد بعض والله مصر كلها تتلف حوالينا والله مصر كلها الا اعداء الله بقى اللي قلوبهم كقلوب الشياطين والعياذ بالله تتلف حوالينا حوالينا قلت لهم يا اخواننا لما بيقولوا لي سلفيين واخوان قلت لهم يا جماعه عامله زي خمسه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بيشوفوش يعني او غمنا لهم عينيهم ودخلناهم في اوضه على فيل واحد مسك ودنه واحد مسك زلومته واحد مسك بطنه واحد مسك ديله وبعد كده قلنا لهم وصفوا لنا الفيل فكل واحد من اللي متغمى عينيه قال بقى اللي مسك البطن قال لك حاجه منفوخه اللي مسك الديل قال لك حبل رفيع اللي مسك الزلومه قال لك اسطوانه طويله والحقيقه ان الفيل هو كل ده ايوه بالظبط كده يا اخواننا هو الدين مجموع كل دول مع بعض عشان كده قال تعالى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني ايه يعني الدين زي الاستوديو ده الدين زي المبنى اللي انا فيه ده واحد بلط واحد محر واحد عمل الكهرباء واحد عمل النجاره واحد عمل السباكه واحد واحد واحد الدين تخصصات ولازم نفهم ان الدين تخلص انما انا ببني الجدار ده وانت بتبني الجدار ده قمت انا جاي هدد لك حته من الجدار قمت انت قايل والله تهدي لي حته طب والله لا هدد لك جدارك قال لي طب احنا بن... احنا الاتنين بنهد في الدين بنهد في دين ربنا سبحانه وتعالى القضيه من اخطر ما تكون ومش مهم الاسماء الغلام والملك بيقتله في الاخر غلام الاخدود وبيقول بسم الله يا رب ايه الغلام رب الغلام ما هوش عارف اسمه البلد اسلمت على ايده ومش عارفين اسمه ايه يعني يا اخوانا لما الراجل جه لسيدنا عمر وسيدنا عمر قال له اللي اتقتلوا في الغزوه مين قال له فلان وفلان وفلان واخرين لا تعرفهم قال له لا يضرهم ان عمر لا يعرفهم ولكن الله يعرفهم مش مهم يا اخي ان الناس تعرف اسمك ولا تعرف اسم جماعتك ولا تعرف اسم شيخك مش مهم يا سيدي المهم ان ربنا يعلمك يا سيدي واقيموا وجوهكم عند كل مسجد كل مسجد كل عمل على السنه احنا انصار ليه وبنشارك فيه النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان الدين بناء قال لك فكنت انا اللبنه لبنه بتكمل البناء النبي بيقول لك انا لبنه مش انا البناء ويجي ناس دلوقتي يقول لك انا بتاع كله وانا كله في كله يا اخوانا انت مجرد لبنه ده احنا في الع- في الفتحه بنقول اياك نعبد مش اياك اعبد انت مجرد عبد من مليارات العبيد انت مجرد عبد مجرد لبنه مجرد تخصص مجرد قناه بتصب في نهر الاسلام يا اخوانا فين الاخوه الحقيقيه بقى اللي ربنا وصفها في سوره ال- طبعا انا مش لاحق اقول خالص اللي انا عايز اقوله انا فكرت ان انا اعمل اصلا يعني السلفيون والاخوان في ظل عرش الله سلسله سلسله تبقى حتى ولو تلت ساعه المره كده يعني وتبقى على حلقات كثيره والواحد كل مره يقف مع معنى بالمعنى دي لان احنا للاسف بس بنقطف كده كل معنى من اللي انا اتكلمت فيهم دول عايز حياه بقى حياه نعيش معاها ومع معانيها ونتملى في افاقها ولكن يعني انا مضطر ان انا يعني اعرج سريعا لعل في يوم من الايام ربنا ياذن والسلسله دي تتعمل لعل قريبا لعل بكره لعل هو الذي يسيركم ربنا يأذن بما يشاء وقتما يشاء ونحن عبيد لله وجنود لله يستعملنا في أي ثغر شاء على أي وجه شاء المهم أن ربنا ومولانا يرضى والمهم أن ربنا ومولانا يحبنا والمهم أن احنا يا إخواني كل حياة في سبيل الله عظيمة وكل موتة في سبيل الله عظيمة كل حاجة أنت بتعملها في سبيل الله عظيمة شوفوا ربنا وصف الإخوة الحقيقيين مع بعض بثلاث أوصاف قال إيه يحبون من هاجر إليهم الله يعني واحد بيبيع جبنه في المدينه المنوره وجا عبد الرحمن بن عوف هيبيع جبنه هو كمان بس من بتاعه مكه بقى يعني هي- ه- يعني ممكن ي- يمسحه من السوق بال- باللغه بتاعه التجار ومع ذلك فرحان ان هو جاله يا اخوانا ايه ده ولا يجدون يعني انا احنا الخمسه اهوت بقى جمعنا بعض انا بقى واخوانا المخرجين واخوانا وواحد قام جايب لنا خروف مشوي الوقت وقعدنا ناكل واحنا لسه بنقول بسم الله لقينا عشرة من إخواننا داخلين السلام عليكم يا دي الليلة اللي مش فايتة يا عم استنوا أما ناكل لا يحبون من هاجر إليهم وسعوا لإخوانكم وأحبابكم ياكلوا معاكم اللقمة اللي في بق أخويا دي في بقي يا إخواننا الإخوان المسلمين ويا إخواننا السلفيين في بيتها أنا عايز أقول لكم يا اللي ربنا بينصركم في الانتخابات الوقت في بيتها لو السلفي مسك ال- القايمة لما الإخواني بيسألوني دايما هترشح مين فأقول لهم في الفردي يعني دكتور يسري هنا عندنا في المنصورة لأنه رمز من رموزنا وحتى ما نزلناش حد قصاده من السلفيين ولكن ال- في القايمة والله يا إخواني أنا حتى هذه اللحظة والله ما فكرت أنا هرشح مين ليه يا جماعة في بيتها ده يكسب ده يكسب في بيتها اه صحيح في بعض الاماكن بيبقى فيه رموز مميزه رموز خطيره سواء من الطرف ده او من الطرف ده صقور للتيار الاسلامي انصار لشرع الله روس حربه ولكن انما ينفع العموم في بيتها يا اخوانا انا اكسب انت تكسب المهم ان الدين كسب المهم ان الدين زاد يحبون من هاجر اليهم جم ياكلوا معنا الخروف ماشي يا عم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لا بقى قوموا انتوا الخمسة بقى اللي كنتوا قاعدين على الخروف العشرة اللي جم دول هم اللي ياخدوه يعني زي ما المهاجرين كده خدوا حاجات الأنصار ما خدوهاش قال لا برضه راضيين يا رب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لا دي بقى اللي لا تحتمل بقى الخصاصة اللي هي خاصة الاحتياج يعني إيه يعني المرة دي مش خروف ده المرة دي كسرة خبز يا أنا وعيالي ناكلها يا أنت وعيالك تاكلوها المرة دي 10 جنيه وبنت عيانه وعايزه تروح للدكتور وبنتك عيانه وعايزه تروح للدكتور اديها لك لاني اؤثر بنتك على بنتي ده هم خمسة جنيه يا انا اجيب ازازه زيت نطبخ بيها يا انت تجيب ازازه زيت تطبخ فيها وهاثر بيتك على بيت اهي دي بقى ولو كان بهم خصاصه اللي هو زي عكرمه من ابي جهل وهو بيموت في اليرموك وجاي يشرب شربة المية سمع أخوه بيقول عطشان ادوا لأخوه شربة المية أهي دي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نقدر نبقى كده مع بعض نقدر نعمل كده مع بعض ولا زي ما النبي عليه الصلاه عليه الصلاة والسلام قال ثم تدبرون ده يدي ظهره لده وده يدي ظهره لده ثم يضرب بعضكم رقاب بعض ما تدبرون ما عادش حد شايف الخير عند التاني زي الاخوان والسلفيين قبل الثوره كده لما كان امن الدوله بيولع النار اللي بينهم يجي ينفخ في النار اللي بينهم بعد كده يجي طيور الف... طيور الظلام بقى إن جاءكم فاسق بنبأ طيور الظلام ينفخوا في النار أكتر بعد كده بقى سخيمة الصدور اللي جوانا تنفخ في النار أكتر ما في تعصب في الصدور نلاقيها نار وحتة جزوة صغيرة مشكلة كنا نتفاهم ونحلها مع بعض وهنلين لبعض يا عم وهتعدي وسط بحر الود والحب وحسن الظن اللي بينا وبين بعض أنا مش عارف ال- يعني الحقيقة أعمل إيه لأن ال يعني ال الحلقه تقريبا وصلت للدقائق الاخيره بتاعتها انا متمسك ان انا اقول كل معلومه من المعلومات بتاعه هذه الحلقه ولكن يعني الوقت غلبنا يعني انا كنت بشرح لكم في سوره مريم يا اخوانا لما سيدنا زكريا وقف ويقول وهكملها باذن الله سبحانه وتعالى لما وقف يقول لربنا واني خفت الموالي من ورائي مين الموالي دول يا زكريا عليك السلام الموالي دول اللي هيشيلوا الدين لو هو مات الصف الثاني اللي هيشيلوا الدين يعني مين الصف التاني ده دول الدعاة والجماعات ال- اليهودية اللي كانت موجودة وقتها اللي زي الجماعات الإسلامية دلوقتي بالنص كان في جماعة يهودية مت... أنا مش عايز أفصل عشان بس يعني ما أدخلش في حاجات قد تحزن صدور بعض إخواني تخيل سيدنا زكريا خايف على الدين من أهل الدين ترضم إن سيدنا زكريا يقول لربنا إني خفت الإخوان والسلفيين من ورائي ترضوا ان الكلمه دي تتقال يا جماعه حطوا ايدكم في ايد بعض الرساله دي بالذات لشيوخ الطرفين لعلماء الطرفين للقاده اللي كل الصفين ماشيين وراهم اعملوا مؤتمرات مشتركه مع بعض دعاة الصفين يعملوا كتب مشتركة مع بعض وبيانات في الأزمات مشتركة مع بعض بيانات في, في كل حاجة مشتركة مع بعض ايدهم في ايد بعض صورهم مع بعض كل حاجة مع بعض يعلموا الدنيا كلها ان احنا حاجة واحدة ساعتها الدنيا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى هتتغير يعني المعلومة اللي هقولها في النهاية بقى قبل التوصيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا بقى معايا بقى عشان اللي صدره هينشرح للمصالحه من السلفيين والاخوان والمصالحه موجوده والتجرد موجود والتسامح فائض بفضل الله ولكن احنا عايزين نقضي على كل بذره للتعصب موجوده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خطوه ما من خطوه احب الى الله من خطوة تصل بها صفا ده ده في الصلاة يا عم الشيخ ده ده في صلاة الجماعة بعض العلماء قال لك صلاة ال- ال- الصف الدعوي أولى من صلاة الجماعة كمان يعني أنت بعد الحلقة دي مثلا ممكن تروح تزور أخ من إخوانك من جماعة تانية أو دعوة تانية عشان توصل صف ديت ممكن تبقى أحب خطوة في حياتك إلى الله ممكن تعرف إن في مشكلة يا يا يا ذو وجاهة في أحد الطيار من الطيارين في مشكلة ما بين الإخوان والسلفيين في بلد من البلاد أو في مدينة جامعية أو في انتخابات اتحاد طلابية أو أو ما بين مرشحين في مكان تنزل عشان تصالح ما بينهم ممكن تبقى حب خطوه الى الله في حياتك كلها عشان كده يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان اللي يوصل ثغره في صف في الصلاه له عند الله ايه ها بيت في الجنه ليه عشان ربنا يعلمنا اللي يوصل ثغره في صف الدعوه ممكن التلاتة جنيه اللي هتحولهم لاخوك من الاخوان او من السلفيين بعد الحلقه ديت يبقوا ليك بيت في الجنه والله يا اخوانا ممكن ممكن يا اخوانا ده اللي هي- اللي هيتسامح الوقت ده عند ربنا يا بخته اللي هيتسامح الوقت انا مش عايز أ- اقول هزار يعني مش هقول لك اكل بقلاوه يوم القيامه يا اخوانا يا اخوانا اللي هيتسامح الوقت ده يا بخته عند ربنا اللي هيقول لي ده انت اخويا ولا ده انت اخويا ولا ده انت حبيبي ولا ده انت حبيبي ولا ده انت حته مني ولا ده انت حته مني واه و... و... آه، انا سلفي انا حازم شومان سلفي ولكن انا بحب الاخوان والله اكتر من نور عينيا اه ده هو اخوان ولكن بيحب السلفين اكتر من روحه وحياته هو ده بقى يا اخوانا ان احنا ننتمي لديننا ننتمي لديننا ننتمي للنهر اللي احنا هنموت وهيفضل يتدفق ممكن بعد 100 سنه الاخوان والسلفيين ما عادوش يبقوا موجودين مثلا يعني مثلا ولكن هيفضل يتدفق بذكركم في النهايه اخر حاجه بحديث النبي عليه الصلاه والسلام عن سيدنا الحر- الحسن بن علي ان ابني هذا سيد سيد ولعل الله كان وقتها النبي لسه عايش وما حصلش ولا الحسن تولى الخلافه ولا حصل اقتتال بين المسلمين ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين مرت الايام وسنه 41 هجريه كان الحسن بن علي خليفه المسلمين ومعاويه بن ابي سفيان في قتال ما بينه وبين معاويه ويتنازل عن الخلافه لمعاويه ويسموه عام الجماعه والامه تتوحد تاني بسبب الحسن بن علي النبي قال ان ابني هذا ايه سيد يعني السياده مش كانت انه يقعد على الكرسي مش السيادة يقولوا ان هو ده اللي انتصر مش السيادة ان الناس تقول اسمه السيادة ان هو خلى الدين يسقط انه كان السبب ان الدين ساد والامة سادت والوحدة سادت يعني يعني في نهاية اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى بسبب هذا ال ال بسبب الوقت يعني آه، طبعا ما ننساش بقى الموضوع ال- التاني الخطير جدا موضوع استاذنا يعني استاذنا الكبير الجميل اللي بنحبه في الله وبنحترم جهده في الله آه، استاذنا الباشمهندس عبد المنعم الشحات اللي باذن الله سبحانه وتعالى بعد بكره يعني نازل في دايره من اسكندريه يعني اشمعنى باشمهندس عبد المنعم شحات ما الجمهوريه مليانه دوائر من فوق لتحتها الراجل ده من شيوخي يا جماعه من شيوخي وفاء وبرا ليه وفاء وبرا ليه وفي نفس الوقت يعني الراجل ده اذاق العلمانيين الويلات واقض مضجعهم من بعد ما الثوره قامت لان بفضل الله ربنا اتاه حجه اتاه حجه في الرد عليهم لما كنا لسه مبهوتين بعد الثوره مش فاهمين ايه اللي بيحصل في المعركه الرهيبه ديت هم منظمين نفسهم وبيجي لهم الشبهات دي من المخابرات الامريكيه لحد هنا والتمويل بتاع اللي بيحصل والناس اللي قاعده على الفيسبوك منظمين وبمرتبات وبيجي لهم كل اللي هم بيعملوه كل ده متنظم احنا كنا لسه لسه خارجين من المعتقلات ومن السجن السياسي اللي احنا كنا فيه والسجن الدعوي اللي كنا فيه يعني ربنا سبحانه وتعالى قيد لسانه ان هو يعني يقهر قلوب اه، هؤلاء العلمانيين الباشمهندس عبد المنعم الشحات من الحاجات اللي هيجت يعني اه، قلبي ان يعني الواحد يتكلم في هذه الحلقه عن هذا الامر ان العلمانيين والليبراليين دلوقتي هيتجننوا عشان ما يكسبش ليه؟ لانهم عارفين ان هو راس حربه في مجلس الشعب، انا بنادي اخواني من الاخوان المسلمين، اخواننا واحبابنا واساتذتنا ومشايخنا، يعني احد اساتذتنا من الاخوان المسلمين كنت بتكلم معاه قريبا وانا يعني على تواصل وحب معاهم دائما بفضل الله، إيه، فبيقول لي انا اخوك، قلت له لا انت مش اخويا انت شيخي. يعني مش معنى ان يعني مش هنغمط حد حقه. يعني شيوخ الاخوان المسلمين شيوخنا، شيوخ السلفيين شيوخنا واحبابنا وقدوتنا فيعني رساله لاخواننا الاخوان المسلمين باشمهندس عبد المنعم شحات يعني بعد بكره الاعاده آه، آه، وان كان يعني مرشح الاخوان يعني وكل حاجه من تبع الاخوان باذن الله سبحانه وتعالى على سنه رسول الله عزيزه على قلوبنا ولكن يعني لما استاذ يسري هاني استاذ دكتور يسري هاني نزل في المنصوره ما رضناش ننزل اي حد من السلفيين خالص ليه؟ لان يسري هاني رمز للطريق الاسلامي كله مش رمز للسلفيين بس لما استاذ اكرم الشاعر نزل في بورسعيد ما رضناش ننزل اي حد من التيار السلفي قصاده ليه؟ لان ه- هذه الرموز رموز لينا كلنا وثروات لينا كلنا ما نفرطش فيها ابدا ونحترمها ونقدرها تمام التمام فيعني باشمهندس عمرو الشحات رمز من رموزنا نتمنى من اخواننا ان هم يعني ايه يعني ياخدوا قرار فوري مش ان هم يتنازلوا له بس ان هم يدعموه بحيث ان احنا يعني نحرق قلوب العلمانيين وال- والمعادين لشرع الله سبحانه وتعالى ويبقى في اسود في العرين كده داخل مجلس الشعب ينادوا بشرع الله آه، المعلومه التوصيه الثانيه انا يعني الفتره اللي فاتت امتنعت تماما عن حضور اي مؤتمرات سياسيه تماما اخواننا من مصر كلها اتصلوا عشان احضر قلت لهم يا جماعه انا يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى ما بين ندوات الجامعات والمدن الجامعيه والدروس الدعويه والندوات الدعويه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى فعلا انا ما عنديش وقت انا محترم الجهاد السياسي اللي انتوا فيه ولكن انا في الجهاد الدعوي من اجل ان يقبل الناس شرع الله الناس لو اتطبق عليهم الشرع بحقه حقيقي دلوقتي مش هيقدروا يقبلوه ليه لان لسه القلوب الايمان ضعيف فانا خلوني في جهاد من أ- مع الدعاء اخواني من الدعاء ومشايخي واساتذتنا من اجل الجهاد لان يقبل شرع الله وانتوا جاهدوا لان يحكم شرع الله واحنا ندعوكم على قد ما نقدر وجهد الدعاء هو سفلته لجهد المجاهدين السياسيين فيعني هو ده السبب انا بعتذر اعتذار علني لجميع اخواننا اللي ما قدرتش احضر معاهم مؤتمرات سياسيه والله ما استقلال لهذا الصقر والله ما ولكن يعني فعلا هو السبب الاساسي الانشغال ولكن الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا اصالح اخواني سواء من النور او من الحريه والعداله لانهم احبابي و- ويعني ايه واقرب ناس ليا في الدنيا ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه ديت انا في تكرنس في مؤتمر تبع حزب النور باذن الله سبحانه وتعالى الجمعه الجايه ديت يعني هخلص الدرس بتاعي في المنصوره الدرس الاسبوعي باذن الله العشاء وهطلع على طول على ذلك المؤتمر مش بقول طبعا عشان يعني اهل تكرنس يحضروا المؤتمر انا بقول عشان اقول لاخواني ان انا برضو انا مع المجاهدين السياسيين يعني الناس اللي بتجاهد في الدعوه الى الله مع اخوانهم في الجهاد السياسي ندعمكم ووراكم ولكن والله المشغوليات والله المشغوليات الرهيبه اللي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فيعني انا قلت الاخ من اخواني يعني اللي مجاهد في العراق يطلع على فلسطين يجاهد وبعد كده يطلع العراق وبعد كده فلسطين مش هيأدي هنا ولا هنا مش هينفع ناس تجاهد في العراق وناس تجاهد في فلسطين كذلك يا اخواني ولو اخواني من حزب الحريه والعداله دعوني الى مؤتمر انا خدام انا خدام لكل اخ من اخواني يعني يعني يعني اللي ايه اللي بيجاهدوا الجهاد السياسي ولكل اخ من اخواني بينصر شريعه ربنا سبحانه وتعالى آه، الحاجه الاخرانيه بقى ما تنسوش بقى ان بكره تسوعه يوم الحد وبعد بكره عاشوراء عاشوراء يوم بسنه اليوم اللي سيدنا موسى قال وقف قدام البحر وقال ان معي ربي سيهدين ان شاء الله يوم الاثنين بقى يوم الاعداد ان معنا ربنا سبحانه وتعالى مع ربنا مع المجاهدين السياسيين وربنا مع المجاهدين الدعويين ومع المجاهدين التربويين ومع المجاهدين في التنميه ومع المجاهدين في الجهاد بقى والقتال لاعداء الله في كل مكان في الارض ربنا ينصر دينه ويعز اوليائه ما تنسوش يا اخوان ان شاء الله تقوموا تتسحروا بقى عشان بكره تسوعه وبعد بكره عاشوراء باذن الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولعل ربنا يفتح عليا في اقرب فرصه ان شاء الله اعمل سلسله السلفيون والاخوان في ظل عرش الله لان الاثنين دول بالذات لو تسامحهم مفيش طائفة بعد كده في العمل الإسلامي في العالم ما هيش هتتسامح ما هيش هتتسامح بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم انصر دينك وأعز أوليائك اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر وأذن لكتابك أن يحكم اللهم اهد أهل مصر اللهم أنزل هدايتك على قلوب أهل مصر على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي